السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي السابقون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير وربنا يغنمنا وإياكم يا رب العالمين الفوز بالعتق من النار في هذا الشهر الكريم المبارك وربنا يكرمنا ويكرمكم كده بقى والهمم تعلو شهر رمضان ده شهر علو الهمه عشان كده بنتكلم في هذا الشهر الكريم عن علو الهمه وازاي الهمم تعلو اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت الحلقه النهارده رقم ثلاثة اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن آه، مساله ان الانسان لا يمكن ابدا تعلو الهمه الا بالتخليه قبل التحليه إن الانسان يشيل من قلبه الدنيا ويحط في قلبه الاخره وزي ما قلنا مش هيتدروش ومش هيترك الدنيا بالعكس انا عايزك تكون انجح انسان في الدنيا عايزك تكون اغنى واحد واجمل واحد واسعد واحد وفي نفس الوقت تكون اعبد واحد لله سبحانه وتعالى اجمع بين دنيا واخره ايه المشكله حول العادات لعبادات ممكن اه ممكن والله سهله جدا انت عارف في واحد هيعيش 60 سنه وواحد تاني هيعيش برضه 60 سنه ممكن ده يلقى المولى عز وجل باعمال ثلاث سنين وممكن ده يلقى الله عز وجل باعمال 60 سنه والاثنين عملوا زي بعض بس اختلفت النيه ازاي هو دوت ما كانش بينوي غير في العبادات بس يعني ايه يعني داخل يصلي فخلاص هي الصلاه آه، رايح يزكي فهي الزكاه يعني آه، رايح يعتمر بيقرا قران وخلاص انما وقت النوم ما بيحتسبش وقت ال- الاكل ما بيحتسبش وقت الشغل عارف انت لو حاولت بقى كل الحاجات ديت لعبادات هتلاقي نفسك تلقى الله عز وجل بعباده 60 سنه ازاي انا قاعد باكل انا مش هعمل حاجه زياده يعني هو نفس الاكل هو نفس الاكل ونفس القعده هي نفس القعده بس وانا باكل بنوي مش بقول بالبق لان النيه محلها القلب بقول او ب- بنوي في, في قلبي ان الاكل ده انا باكله علشان استعين بيه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى يصبح الوقت اللي انا قاعده ده واللقمه اللي انا باكلها دي كلها عباده لله سبحانه وتعالى انا داخل انام كده كده هنام فلما اجي انام بتوضى وانام على جنب اليمين او ابدا النوم على جنب اليمين واتقلب بعد كده براحتي واقول اذكار النوم ونركز في افكار النوم على ثلاث حاجات بالذات يا ريت اوعى حد ينساها اول حاجه سيد الاستغفار سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعم ابوء يعني اعترف ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ركز عليها لان لو قلتها بالليل ومت تدخل الجنه لو قلتها الصبح ومت تخش الجنة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من قالها مستيقنا دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى أدي حاجة الحاجة الثانية آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لو قلتها لا يز- لا يصبح للشيطان عليك سلطان حتى تصبح بفضل الله سبحانه وتعالى لا يكون للشيطان عليك أي سلطان ولا أي حاجة إلا حتى تصبح بفضل الله سبحانه وتعالى آية الكرسي ثالث حاجة عايزك تركز عليها قراءة سورة تبارك تبارك الذي بيده الملك ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال سورة تبارك باللفظ واضح جدا سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر ياه سورة تبارك تمنع من عذاب أي نعم لو قلتها في ليلة ومت في الليلة دي لا تعذب في قبرك أبدا يصبح القبر روضة من رياض الجنة سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر لا وليها وظيفة تانية هي قرآن قبل أي شيء كلام ربنا سبحانه وتعالى فلما تحب كلام ربنا ربنا يحبك ولما تقرأ كل حرف لك بكل حرف عشر حسنات كما صح ذلك عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف خد بالك بقى وبترتقي في درجات الجنة بالقرآن وعلى وجه الخصوص سورة تبارك قال صلى الله عليه وسلم كما صح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك وراجع ال- الأحاديث ديت في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة خدت بالك فاوعى تنسى الثلاث حاجات دولت سيد الاستغفار سورة تبارك آية الكرسي وبقية أذكار النوم فلما تيجي تنام لما تيجي تنام أنت كده كده هتنام لكن لما تنام بقى بنية كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين قال وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي أنا لما باجي أنام بحتسب إن أنا يا ربي هنام علشان أقوم أقدر أصلي قيام الليل وصلاة الفجر وأقعد في المسجد لحد ما تشرق الشمس أذكر ربنا سبحانه وتعالى وأصلي ركعتين الشروق فيكتب لي أو أصلي ركعتين الضحى فيكتب لي حجة وعمرة تامة تامة تامة كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح طبعا حجة وعمرة نافلة خد بالك شفت قد إيه ولو رايح تشتغل انت رايح تشتغل تاكل عيش يعني بالبلدي كده فاهم ازاي رايح تشتغل لكن تنوي بالشغل ده ان انا بعف زوجتي وامي وابويا واولادي واخواتي عن ال- ان هم يسالوا الناس فيصبح العمل عباده في اللحظه دي بس بشرط الا ينهيك العمل عن طاعه الله سبحانه وتعالى وعن الصلوات الخمس والا يكون العمل حراما يبقى بكده يبقى العمل عباده الاكل عباده النوم عباده الشرب عباده حتى اتيان الزوج عباده بتتكلم جد ورب الكعبة يصبح عبادة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي بضع أحدكم صدقة في إتيان الرجل زوجته صدقة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر معقولة ده, ده شهوته قال أجل أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى يا رسول الله قال كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر يا الله شفت قد إيه دين عظيم دين عظيم جدا ما فيش أعظم من كده يا جماعة سبحان الله فعشان كده بقول لك طلع الدنيا من قلبك طلع الدنيا من قلبك يعني ايه يعني جمع فلوس اشتغل اكسب انجح كل حاجة بس خليها في ايدك ما تبقاش في قلبك يبقى معاك مليون جنيه لكن لما يطلب منك التبرع لبناء مسجد تفضله آه، دار ايتام تفضله آه، مشاركة في اي خير ارملة ما عندهاش زوج يصرف عليها تفضلي آه، واحد فقير معدي عليك اتفضل زكاة مال بطلعها صدقات بأديها الله أكبر إيه ده يبقى الدنيا في الوقت ده إيه في إيدك مش في قلبك يبقى الدنيا ما هياش شغلاك ما هياش شغلاك أبدا فرحان قوي قوي مرة أخ بيقول لي إيه بيقول لي انا آه، سبت م- عمل مشروع كبير وده مش معناه يا جماعه ان احنا بنذم اصحاب المشاريع الكبيره بقول لك عايزك تبقى اغنى واحد في الدنيا نعم المال الصالح للرجل الصالح الاخ ده ساب آه، محل كبير وخد محل صغير على قده فبقول له ليه يعني الناس بترتقي مش بتنزل قال والله المحل الكبير ده مشكلته كانت يعني شاغلني عن طاعه ربنا لدرجه ان انا ما كنتش بقدر اصلي اي صلاه من الصلوات الخمس الا في المحل المحل التاني ده الحمد لله بكسب منه برضه كل حاجة بس بفضل الله بقفل وقت الصلاة واروح أصلي وارجع تاني وأقرأ قرآن وأذكر ربنا و- وبالليل بحضر دروس علم والحمد لله وبكسب وعايش زي الفل اختار الشيء اللي يقربك من ربنا ولذلك أحيانا يجي يسألني شاب أو تسألني أخت آه، يسألني الأخ ده مثلا آه، أدخل كلية إيه أو أتجوز آه، مين او اتعين في الوظيفه دي ولا لا اقول له بص مقياسك ومقياسك في كل الحاجات دي كلها الشيء اللي يقربك من ربنا الوظيفه دي هتقربني من ربنا خليني فيها حتى لو كان المرتب اقل مش مشكله مش دي المشكله يا جماعه الموضوع مش موضوع مبلغ الموضوع موضوع بركه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض من بركات من السماء خد بالك ولكن كذبوا حته البركه يا جماعه يعني حتة البركة إن أنت يبقى عندك بركة كان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق البركة يا جماعة ولذلك في نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى هتلاقي البركة في عهده عجيبة لا يمكن أن تتخيلها أجمل سبع سنين تعيشها البشرية في الدنيا كلها هي السبع سنين دي سبع سنين فيها بركة لا تتخيلها سيدنا عيسى سينزل ولكن ليس كنبي من الأنبياء ولكنه كحاكم من حكام المسلمين عايزين الدليل خد الدليل بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال يعني ما يقبلش الجزية في الوقت ده ليه؟ لأن في الوقت دوت إما إسلام وإما قتل مفيش وقت خلاص ده الساعة قربت ده سيدنا عيسى نزوله من علامات الساعة الكبرى خد بالك وإيه ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه يا يعني إيه لا يجد من يأخذه يعني أنت لو عندك زكاة مال 2 مليون دولار وراح تديها لواحد فقير يقول لك معلش أنا مش عايزها ليه؟ يقول لك أصل خلاص سيدنا عيسى نزل ده علامة من علامات الساعة الكبرى فأنا عندي في الوقت ده لما أسجد سجدة ربنا سبحانه وتعالى أعظم عندي من مليون جنيه أعمل بيها إيه؟ آخد فلوس وأتحاسب عليها مالهاش لازمة حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها في رواية عند أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه قال ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها دي الحتة اللي بيتكلم فيها ويأمر السماء أن تنزل بركتها خد بالك بقى حتى يجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها القشرة بتاعتها بدل ما تلم تبرعات عشان تعمل تندة قدام مسجد لا خد القشرة واعمل تندة للشارع كله واخد بالك ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه خد بالك بقى حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله صفا جبل أو صخرة أملا يعني ملساء زي الترابيزة كده حط عليها بذرة تطلع اه تطلع في الوقت ده خد بالك حتى يضع الرجل ايه لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله خد بالك بقى وينزع الله السم من كل ذات سم السموم تتنزع من الأفاعي والحيات والعقارب مفيش سم خلاص بقى الدنيا كلها يبقى فيها سلام ووئام فاهم ازاي؟ حتى يط... حتى يضع الطفل في يده في فم الحية فلا تضر يعني في الوقت ده يعني كل مصانع زي ما بيقولوا كده ايه في مصانع لعب الاطفال هتقفل في الوقت ده ده لا تقول لمامته بالله عليك يا ماما وانت جايه شويه افاعي كده وشويه حياه نلعب بيها يعني حتى يضع الطفل يده في فم الحيه فلا تضره ويطأ الرجل برجليه على رأس الأسد فلا يضره وترعى النمور مع الأبقار والأسود مع مع ايه مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها الله أكبر البركة تعم الدنيا كلها ليه إيمان إيمان بالله سبحانه وتعالى البركة منزوعة عليه دلوقتي عشان الإيمانات يعني شوية إنما لو الإيمانات ارتفعت والدنيا كلها بقت أهل إيمان هتلاقي الدنيا كلها بقت ما شاء الله بقت كلها بركة شاهد في الموضوع نرجع لموضوعنا إن, إن البركة في العمر إن أنت ممكن تخلي عمرك ده كله بركة في طاعة لله سبحانه وتعالى إن أنا بحتسب في نومي يا رب أنا بنام عشان أطيعك عشان أقوم أذكرك يا رب وأعبدك وأصلي أنا باكل عشان أتقوى على عبادتك أنا بشتغل عشان أعف زوجتي وأولادي عن سؤال الناس يبقى أكلك عبادة شربك عبادة ده عبادة كل حياتك تنقلب إلى عبادة سبحان الملك حتى جوازك من بدايته يبقى عبادة أنا بتجوز ليه اسأل واحد النهاردة من الشباب بتتجوز ليه يقول لك يعني اسأل وعملنا استفتاء بكده وعملنا موضوع حلقة يعني الموضوع ده عادي يعني زي ما يكون الناس بتتجوز بتجوز يعني هم هيتجوزوا وانا لا فاهم ازاي بتتجوز ليه والله طلعت لقيت ابويا متجوز وعمي متجوز وخالتي مش هقعد انا كده فاضي يعني لازم اتجوز بتتجوز ليه والله عشان ربنا يكرمني والاقي زوجه بنت حلال يعني تملى البيت وتشوف اموري وكده ويبقى عندي عيل عيلين افرح بيهم يعني بتتجوز ليه عشان اعبد ربنا بتتكلم جد اه والله اعبد ربنا بالجواز اه عشان اخد اخت اعفها وتعفني عينها على طاعة ربنا تعيننا على طاعة ربنا نخلف أولاد يعبدوا ربنا ويوحدوا الخالق سبحانه وتعالى يبقى هو ده الهدف اه هو ده الهدف وعشان النبي عليه السلام بيباهي بنا الأمم يوم القيامة فعايز أكتر ذريتي مفيش بقى لا حسنين ولا محمدين ولا ربة الحزام لا مفيش الكلام ده خالص فاهم ازاي؟ أكتر ذريتي عشان النبي عليه السلام يفرح بالذرية الطيبة دي اللي بتعبد ربنا يا سبحان الملك يبقى كل حاجة عبادة وده بيفكرني كده بشاب كده يعني على هامش السيرة يعني شاب مرة كان لسه كانش ملتزم يعني فكان بيسمع طبعا الناس الملتزمين دولت حياتهم جميلة ومليانة بطاعة ربنا فراح لأحد المشايخ فقال له عم الشيخ ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك يعني أنا عايزك تقول لي إيه الكلام الحلو اللي بتقولوه في ليلة الدخلة قال له يا ابني تعالى حبيبي أول ما تخش على زوجتك تحط يدك على مقدمة رأسها وتقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي وعند الجماعة بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الكلمات الجميلة دي يا ابني قال له بارك الله فيك ربنا يحفظه ومش عارف ايه المهم الشاب ده كان متجوز بقى واحدة برضه ايه عشان تعينه على طاعة ربنا اتجوز اخته منتقمة وكده وكانت جميلة جدا فجه في ليلة الدخلة أول ما كشف النقاب ففقد الذاكرة قام حط إيده على رأسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قالت له جزاك الله خيرا بتقول دعاء الدابة يعني المهم الشاهد في الموضوع فأنت ممكن تحول حياتك كلها لعبادة لله سبحانه وتعالى وتستعنك خلي عمرك كله طاعة لله هي دي الهمة بقى هي دي الهمة بالنية قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل قال أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله قال الإمام أحمد بن حنبل لابنها عبد الله قال يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا اشتغل اشتغل نية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى انوي كده وانت قاعد اهو هتخسر ايه والله يا رب بتمنى يا رب يكون عندي قناة فضائية أبث من خلالها كده الدين والقرآن والسنة يا سلام يكتب لك يكتب لك وكأن الدنيا كلها اهتدت بسبب القناة دي وانت قاعد ما عملتش حاجة والله يا رب أنا والله لو اديتني مال والله يا رب نفسي أبني مسجد الناس تصلي فيه يتكتب لك والله يا رب نفسي إن أنا أعمل دار أيتام وقفه ل 300 يتيم يتكتب لك كتر من النيات الجميلة واصدق مع الله سبحانه وتعالى انه لو اداك فعلا مال هتعمل بيه الخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ازاي بقى ان احنا نفرغ القلب من الدنيا ونملى اخره انا هديك مثالين صغيرين خالص تقدر من خلالهم ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وان انت تملى قلبك بحب الاخره خد بالك من حاجه القلب ده عامل زي ايه زي صندوق صندوق والصندوق ده مربوط بحبال بال عارف اسمه البالونه اسمها ايه اسمها المنطاد الضخمه دي البالونه الضخمه قوي دي فاهم ازاي فالبالونه دي عايزه تطلع بس في مشكله ان الصندوق ده اللي هو ايه اللي هو القلب خد بالك الصندوق ده مليان طوب وزلط ورتش ورمله وتراب فالبالونه عايزه تطلع مش عارفه طب نعمل ايه خف الرمله خف الزلط خف الدنيا خف الدنيا تئب تئب للآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى شيل شوية دنيا شوية حب مال ارمي شوية حب نساء في الحرام ارمي صاحبتك ارمي آه، ال girlfriend ارمي آه، ال- مش عارف ال- العربية اللي ب- بلعب بيها سباق مع ال- فاهم ازاي ارمي ارمي طلع كل ده ارميه هتلاقي الصندوق عمال يخف القلب عمال يخف يف- يفضى وينضف فاهم ازاي فاول ما الصندوق يفضى تلاقي البالونه ايه طارت واضح المثل اديك مثل تاني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم عارف سفينه الفضاء اكيد حضرتك شفت قبل كده في النشرات الاخباريه يقول لك النهارده هتطلع سفينه الفضاء او المكوك الفلاني او مش عارف ايه والكلام ده كله في رحلة آه، هيطلع حوالين آه، المريخ وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو وفاهم ازاي ويحود على المجرة اللي جنبينا ويلف شوية ويجيب ح... يعني المهم ايه لفة كده على الحبايب يعني فالمهم ال- ال- سفينة الفضاء دي محتاجة ايه انت وانت شايفها بتطلق او المكوك ده بيطلق بتلاقي كمية نار وغازات بتطلق لا يمكن ان تتخيلها تحرق بلد كاملة طب ليه ده كله قال لك لازم قوة دفع قوة دفع تدفع المكوك يطلع ينفصل عن دايرة الجاذبية الأرضية عدى مرحلة الجاذبية خلاص أبشر خلاص عدى مرحلة الجاذبية بس انطلق في الفضاء بقى وعاش أجمل حياة مفيش حد بعد كده أي حاجة يعني لا تشده يمين ولا شمال سبحان الله يبقى أنا محتاج إيه دفع محتاج إن أنت تنطلق بس خد بالك بقى من حاجة لما تنطلق تنطلق في إطار السنة ما تبعدش عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه طب نعمل إيه يا رسول الله قال فسددوا مش عارفين وقاربوا واخد بالك يعني أحب الأعمال إلى الله كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل يجي لك الشيطان ويضحك عليك يقول لك يا راجل بقالك سنة ما صليتش قيام الليل انت تنفع تكون اخ ملتزم انت طب اعمل ايه قوم يا عم صلي قيام الليل يا عم من بعد العشاء للفجر يلا واشتغل كده زي الصحابه والنبي عليه السلام يقوم قايم الله اكبر من العشاء لحد قبل الفجر بنص ساعه ويجي لك الشيطان يقول لك ما شاء الله عليك ده انت عفارم عليك ده انت ممتاز ده انت من العباد الزهاد ده انت من العشره المبشرين بالجنه يا راجل فاهم ازاي طب نام بقى واستريح شويه تقوم نايم تصبح الساعه 10 الصبحيه يبقى فوت عليك ايه الفريضه ضحك عليك صلاة قيام الليل نافلة يعني أقل حتى من السنن الرواتب ال 12 ركعة واخد بالك لكنها قربة عظيمة وعبادة من أعظم العبادات قال عنها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد وقال صلى الله عليه وسلم ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير فينادي هل من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح قيام الليل فيجي الشيطان يضحك عليك يوم ايه مفوت عليك الفريضة اللي هي صلاة الفجر والأصل هو الفريضة كما صح في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بس في حاجة تانية بقى اللي هي النوافل بقى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن ليه يا رب يكره الموت وأنا أكره مساءته سبحان الملك فمركبة الفضاء ديت هتطلع عايزة قوة دفع قوة دفع جامدة قوة دفع إيه؟ بالطاعة اجتهد ابدأ من كانت له كما قال أحد السلف من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة عيدها تاني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم من كانت له بداية محرقة اتعب شوية من طلب العلا سهر الليالي ده في أمر الدنيا أمال في أمر الآخرة بقى من طلب الجنة لا ده ما ينامش خالص خدت بالك فيبقى إيه من كانت له بداية إيه؟ محرقة بداية محرقة ما شاء الله عنده إيه قوة واندفاع بس اندفاع على السنة لأن أنت عارف عاملة إزاي إحنا على سبيل المثال الناس اللي هم حملوا أفكار تعبانة وأفكار مش مظبوطة عملوا إيه أدي الإسلام عامل زي كأنه صندوق هتخش جواه هتعيش أجمل حياة إنما لو اندفعت غلط زيادة عن اللزوم هتخش من ناحية وتطلع من الناحية التانية ولذلك أكتر الناس تشددا هم عند الفتنة أكتر الناس تسيبا يعني واحد متشدد وماشي وقرفان بين الناس وده فاسق وده كافر وده مش عارف ايه وده وده وتيجي مع أول فتنة تلاقيه على القهوة بي- بيشرب شيشة و- وماشي مع البنات ومش عارف ايه وتلاقيه ضاع وانتهى ليه؟ مش هو ده الدين الدين بتاعنا دين وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا إن أنت تبتسم وقت للبسمة وقت للبكاء وقت للفرح وقت للحزن وقت للعبادة وقت للعمل وقت للزوجة وقت للأولاد وقت للشغل كل حاجة وليها وقتها فأعطي كل ذي حق حقه عايزين داعية يكون فاهم واقع الناس يا جماعة مش عايزين داعية عايش في دنيا تانية عايش في دنيا كده لوحده والدين حاجة والدنيا حاجة لأ نزل الدين على أمر الدنيا وفهم الناس إزاي يعيشوا الدين ويعيشوا الدنيا في وقت واحد واخد بالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما كان مكشر والنبي عليه الصلاة والسلام لو غضب الغضب ليه وقته وهي دي الحكمة وضع الشيء في موضعه فاهم ازاي؟ النبي ما كانش مكشر يعني بعض الناس بتفكر ان ان الالتزام معناها ان السنان لازم تكون عوره يعني ايه يعني يفضل مكشر على طول ما يفتحش بقه خالص لا يا اخي السلام مش حور والله فازاي ابتسم النبي عليه الصلاه والسلام كان بساما محيا وكان يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم ويجي الواحد من الصحابه ويغميه من ورا عينيه آه، الصحابي ده واقف في السوق اسمه زاهر حديث رواه الترمذي بسند الحسن خد بالك وزاهر واقف عمال بيبيع في السوق ويقول من يشتري هذا الثوب يوم النبي عليه الصلاه والسلام يجي يغميه من ورا ويقول ومن يشتري هذا العبد فيستدير كده سيدنا زاهر يقول له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله ده انا اللي زي لو باع ما يجيبش حاجه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكاسد وفي رواية غير أنك عند الله غال أنت غالي عند ربنا يا سلام يا ترى أنت كمان غالي عند ربنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يمزح مع أمنا عائشة واخد بالك والحديث رواه أحمد بإسناد الحسن لما يجي يمزح وطالع مع الجيش ويقول للصحابة تقدموا اطلعوا قدامي جايب عائشة يقول لها تسابقيني تقول لها سابقك يا رسول الله قالت فسابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ليه كانت لسه رفيعة بقى ولسه يعني فالمهم ففي المرة الثانية النبي ما انساهاش طبعا مرة ثانية النبي عليه السلام بعد كام شهر برضه خارج مع الجيش فقال تقدموا فقال لها تسابقيني قالت له سبقك قالت فسابقني فسبقني ليه؟ كانت أمنا عائشة بقى تخنت وحملت اللحم آه، رضي الله عنها وأرضاها خدت بالك مساء النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح ويضحك ووقت للضحك ووقت البكاء قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد آه، حسن قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طئت وفي قبل في قبلها قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يبقى لضحكتم إيه قليلا ولبكيتم كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي الضحك ما قالش لما ضحكتم ابدا انما قال ضحكتم ايه قليلا يبقى اثبت ان في ضحك في مزاح ولكن بالحق النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا حقا وكما ثبت في روايه ابي داود باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا حتى وانت بتمزح ما تكذبش امزح بصدق واضحك وفرفش مع اخواتك وحبايبك وقرايبك وزمايلك ولكن بالصدق بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اذا محتاج قوه اندفاع قوه اندفاع دي تتمثل في ايه وده موضوع حلقتنا اللي هو ايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الجا الى الله قول له يا رب قربني منك يا رب حبب الي الايمان زينه في قلبي يا رب آه، جدد الايمان في قلبي ودي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام ان الايمان لا يخلق في يعني بيقدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم ادعي قول يا رب جدد الايمان في قلبي يا رب قربني منك يا رب حبب الي الطاعه بغض الي المعصيه آه، اجتهد في قيام الليل النهارده بصلي ركعتين بعد اسبوع ابتدي اخليهم اربعه بعد اسبوع اخليهم سته بعد اسبوع اخليهم ثمانيه وهكذا آه، بقرا جزء القران كل يوم خليه اثنين آه، بذكر ربنا كل يوم آه، 10000 مرة خليها 20000 مرة بعمل كذا اجتهد كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة كان يقول صحبت الإمام أحمد عشرين سنة والله لقد كان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع السابقين مع علو الهمة كمل الحلقة اللي جاية إن شاء الله ونتكلم مع السابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات